هذه الوقفة للكلام على شرح المنظومة الحائية اللي كنا نتكلم ولا تذكرن جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك تنصح إنك تنصح وذكرنا إن في أشياء غيبية في آخر مرة غيبت عنا فإن الملكين يأتيان العبد ونحن لا نرى ذلك ويتم السؤال في القبر عن حتى اللي وضع ما تسمع ان البعض وضع اجهزه حساسه جدا في القبر عشان يسمع سؤال الملكين للعبد اذا ما وضع في قبره ربه وديه لا أعرف لا اجهزه حساسه والغير ده البشر ما زال خيبه تقيله وفي أنفسكم أفلا تبصرون زال الإنسان بيجهل أكثر مما يعني حياة برزخية حياة برزخية لا تقاس على حياتنا الدنيوية فالحاصل أن أشياء لا ترى حكاها الصادق المصدوق وما أمن أحد إيمانا أفضل من إيمان بغيب ولما تتأمل حتى أصول الإيمان كلها غيب كلها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره كلها إيمان بالغيب إيمان بالغيب ولذلك الراجل الوزير وزير التعليم اللي كانوا مرتبينه على مستوى الدنيا رقم 113 من العظماء عظماء ده كلهم مخابيب ده كلهم مخابيب اه مكة مكة فاسدة بسور منتقاة ما زي سلمان رشدي هيديله أعلى جايزة في إنجلترا زي جايزة نوبل بيفتشوا في المزابل عن أسوأ ما فيها أسوأ ما فيها يقوموا عاطينه جايزة نوبل يقوموا عاطينه أعلى وسام في إنجلترا مش انه وحتى ما الراجل نجيب محفوظ هم حتى عطوا له الجايزه ما بيقولوا اديب وما اديب عطوا له الجايزه مثلا ما هو له حاجات بين القصرين وقصر الشوق وحاجات كتيره جدا مألف هيدوا له الجايزه على أسوأ ما كتب على أسوأ ما كتب يعني كان الأزهر كان مانع طبع القصة دي أولاد حارتنا الأزهر كان مانعه يجي الناس بتوع جايزة نوبل يفتشوا يفتشوا ايه اسوأ ما كتب اولاد حضرتك اديله الجايزة عليه وزي تسليما للسرين انتبه زي ما بقول لك ما باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه وعندنا طائفة العلمانيين الملاحدة هيطلع يقول لك الأديب العالمي والمثقف الكبير وزي الولد الخمن ده الأخير ده اللي عطوله برضه أعلى جايزة والناس حتى اللي هم أمثاله مش مصدقين نفسهم بين المزور شهادات وهيئات مزورة من البداية لما للنهاية وعيال ملاحدة عيال ملاحدة بكل معاني الكلمة هيفتشوا في البشر مين بيهاجم الإسلام أكتر ولذلك سلم الوصول للضياع والانحطاط محفوظ معروف تعال هاجم الإسلام اللي عايز يشتغل ما دول كلهم زي شاب برج عالي جدا عايز يشتهر يشتهر ازاي؟ هيرمي نفسه من اعلى قمه في البلد طب يا ابني ارفق بنفسك إن كان ولا بد من انتحار ارمي نفسك من على الرصيف حتى آه موت موتة خفيفة ما تتألمش فيها جامد وانتهي البشر حتى مش عايزين يشوفوك ابدا ده هيطلع على اعلى قمه ويرمي نفسه من فوق لانه عايز يشتهر اما افكار مش ممكن تصدق ولا حتى ترد على عقل ولا ترد على عقل فكل ما انحط أكثر كل ما اشتهر أكثر هاجم النبي صلى الله عليه وسلم هاجم الإسلام ده سلم الوصول عند الملاحدة عند الضياع في العاجل والآجل ضياع في العاجل والآجل على كل حال كان الراجل لما يجي وده وزير تعليم وده محطوط قال وزير تعليم هيربي اجيال ازاي يؤتمن على عيال فروضه وفي حضانه و- وفي ابتدائيه ازاي يقول لهم اصحاب الفكر الغيبي يلاقي اي واحد متدين عايز يشيله طب وبعدين ادي ادي اللي حاطينه رقم 113 على مستوى عظماء العالم اللي كانوا بيسموه بهي الدين ده ايه محمود بهاء واد اسمه ايه حسين بهاء الدين اخوه هاتي هات همته في تتبع المتدينين ده ده, ده وظيفته في تتبع المناهج في تتبع المناهج لما هيجي يتهمك يقول لك اصحاب الفكر الغيبي الله. طب انت عايز الملاح ده مين اصحاب الفكر الغيبي كل مؤمن صاحب فكر مش فكر ده واحد ده واحد ف ولذلك بقول لابد من انتباه لابد من حذر خذوا حذركم ورغم ذلك تقول والله الحمد الأمة إلى خير الأمة إلى خير الملكان حيأتيان العبد يجلسانه ويسألانه من ربك ما دينك من نبيك المؤمن يقول ربي الله ديني الإسلام الرجل الذي بعث فينا هو محمد صلى الله عليه وسلم ينادي مناد أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة ووسعوا له في قبره مد بصره وافتحوا له بابا إلى الجنة يأتي من روحها وطيبها فلما يرى مقامه يقول رب أقم الساعة حتى أخرج إلى أهلي ومالي والفاجر هقول ها لا, لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت فيضرب بمرزبة لو سمع الثقلان لصاعقه ويقال له لا دريت ولا تليت ويفتح له باب إلى النار يأتي من حرها وسمومها إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة فيقول رب لا تقم الساعة رب لا تقم الساعة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء والأحاديث متواترة في عذاب القبر ونعيمه وأعلى درجات الصحة درجة التواتر والقرآن كله نقل إلينا نقلة متواترة نقلا حفظته سطور وصدور أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى وبعض السنة يعني بعضها ضعيف وبعضها صحيح بعضها حسن والصحيح درجات منه المشهور والمتواتر أعلى درجات الصحة أعلى درجات الصحة وكل حديث صحيح وثابت يفيد العلم والعمل يفيد العلم والعمل لابد وأن نعمل بمقتضاه من الأشياء التي ذكرها صاحب المنظومة الحائية الحوض الحوض قال ولا الحوض الحوض هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم وتواترت الأحاديث أن للنبي صلى الله عليه وسلم حوضا طوله شهر وعرضه شهر وماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل ومن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا وعدد وآنيته كعدد نجوم السماء كعدد سبحان الله كعدد نجوم ولكن حيزاد بأقوام جهة الشمال فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي فيقال ليسوا بأصحابك إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي وأقول ما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد البعض لما بيفسر الحديث يقول ده بيصدق على من ارتد بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليه؟ لأن في بعض الروايات لأنهم ما زالوا مرتدين على أعقابهم ما زالوا مرتدين على أعقابهم والبعض بيطبقوا على أشباه الخوارج وفرق الضلالة اللي ظهرت بعد حياة النبي صلى الله عليه وسلم شيعة ومشيعة وخوارج ولأن ده نوع من الارتداد ممكن البعض يقول الله هي دي ردة هم الخوارج كفرة لا العلماء لهم مصطلحات لابد من التعرف عليها يقال لكل من كان مقبلا على شيء ورجع عنه وارتد حتى لو كان الشيء اللي مقبل عليه وراجع عنه لا يوصف بالردة اللي هي معنون عليها في كتب الفقه اللي بتعني الكفر لا لا الكلام ما دليله دليله أتباع ملك بن نويرة امتنعوا عن دفع الزكاة وشملهم وصف المرتدين مع أتباع مسيلمة الكذاب هل أتباع ملك بن نويرة كانوا كأتباع مسيلمة الكذاب في فرق في فرق أتباع مسيلمة الكذاب دول كفرة أتباع مالك بن نويرة كان عندهم شبهة وتأويل في منع الزكاة قالوا كنا ندفعها للنبي صلى الله عليه وسلم فلا ندفعها لأحد بعد واستدلوا على جهة الاشتباه بقوله سبحانه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم به وصل عليهم إن صلاتك سكن له فقالوا ده كان للنبي صلى الله عليه وسلم وليس لأحد بعده خذ من أوالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم فكان عندهم شبهة نوع تأويل منعوا من أن يوصفوا بوصف الكفر وإن شملهم وصف الردة لأن كل من كان مقبلا على شيء ثم رجع عنه بيدفعوا الزكاة امتنعوا فشملهم وصف الردة فهي دي المسألة فممكن نطبق الحديث على الخوارج وعلى الشيعة وعلى كذا وعلى كذا وبالتالي في تحذير من الابتداع في دين الله أن يزاد بالإنسان عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يزاد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم فإنك لا تدري ما أحدثه بعدك فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي فكل من أحدث في دين الله من فرق الضلالة يزاد به عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يرد الحوض إلا أهل الإيمان ثابتون على طاعة الله وماتوا على ذلك وماتوا على ذلك فالتمسك بالسنة نجاة وعصمة وشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة صلوات الله وسلامه عليه والمسائل لا تحل العقول كذلك ده حوض كبير قوي عدد آنيتك عدد نجوم من السماء لا الرب قدير الرب قدير إن من يد النبي صلى الله عليه وسلم شرب هنيئة لا يظمأ بعدها أبدا يعني إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فالحذر كل الحذر من أن نرتد على عقبنا القهقرة ولذلك أنتم صليتوا وصمتم في رمضان ما شاء الله ولكن هل ضمننا الجنة شربنا مثلا من الحوض الشريف مثلا أبدا أبدا ختم لنا بإيمان والله ما نادر دي أمنية ولذلك لابد من الاستمرارية واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ما زلنا في دار عمل وكسب ما زلنا في دار عمل وكسب ولا في النبي صلى الله عليه وسلم بين وقال يعمل أحدكم بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل ممكن ينقلب الإنسان على عقب الخقر ممكن ونعوذ بالله من الخذلان ولذلك نظل على رغبة ورهبة وكانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين يرجون رحمته ويخافون عذابه وكانت المسألة الثالثة هي مسألة الميزان في هذا البيت الذي ساقه صاحب المنظومة الحائية والميزان ميزان حقيقي احذروا كلمة المجاز بصفة عامة هي كلمة مستخدمة في اللغة العربية ولكن فيما يتعلق بكتاب وسنة احذروا يعني لما تقرأ حتى للعلماء في كتب التفسير ان ده تعبير مجازي وان ده مجاز احذر كن على وجهه بمعنى تتعهد ليه؟ لأن فتح باب المجاز فتح الباب التأويل في الأسماء والصفات فاتح لباب التأويل إن ده ده بس تعبير مجازي وتعبير بلاغي لا مجازي ولا بلاغي هنقفل وهنسد الباب من الأصل لأن اللي قال بالمجاز هو ده اللي فتح الباب لتأويل الأسماء والصفات اليد بمعنى القدرة والنزول بمعنى نزول الأمر هو لك تعبير بلاغي لا لابد من حيطة وحذر ويا ريتكم بصفة عامة قدر من الحيطة والحذر في كتب العلماء اللي نسبوا للتأويل وخصوصا إذا كان الأخ لسه بيدرس في أيامه الأولى أنا لا أقول والله تنقصا وإلا في الكل بيحبو ولم يولد أحد من بطن أمي عالمة ولكن النصيحة أحيانا بتستدعي تعبيرات وكلمات لا يظن بها أن المتكلم أسد حصور وأن المستمع لسه بيحبو لسه لا أبدا شو ده المقصد شو ده المقصد يعني الإنسان مع بداية التزامه وتدينه بطبيعته أهوج أهوج مفيش عنده فلس مش عنده تمييز وخصوصا إذا كان هيقرأ في كتب توحيد أو تفسير بيكون كل همه إيه؟ كل همه إن يقرأ معنى الكلمة. هبسط لك المسألة. عايز يقرأ معنى الكلمة. مثلا مثلا الرحمن على العرش استوى. مثلا فأنا عايز أعرف إيه استوى دي؟ أقول لما ألاقي مثل عالم بيقول استوى بمعنى استولى أنبسط جدا وأسترخي وأرتاح جدا إن أنا قريت تفسير الكلمة وحاجة على المنبر لو كنت بقى لسه كمان في أيام الأولى بخطب وبدي الدرس استوى يا ناس بمعنى استولى الله ده أنا سلكت مسلك التأويل بدون ما أدري وهأدرب الناس على التأويل بلا وعي خطر كبير أنا ببسط لك الصورة والمسألة مثلا مثلا ضحك الله إلى رجلين هتلاقي البعض وخصوصا في كتب رياض الصالحين الشروح ضحك إرادة الثواب يغضب ربنا مثلا على اثنين الغضب إرادة العقاب وتعالى يا أخويا أنت بسطحية اعتقد وتعالى بسطحية تانية انقل للناس دي إرادة الثواب دي إرادة العقاب خطأ الكلام ده خطأ وانت والله انا معطل ان انت لسه فاتح الكتاب النهارده ان انت يا ريت لقيت الشرح بعد معاناة وضيق صدر لقيت الشرح بتاع الكلام غلط الشرح غلط اللي شرح غلط اللي شرح سلك مسلك التأويل ولذلك فعلا من سعادة الحدث إذا نسج أن يوفق لصاحب سنة يحمله عليه مش مسألة أصل أنا قريت كتاب في تفسير الآيات وقريت أصل كتاب في تفسير الأحاديث ما أنا عارف إن أنت قريت أنا عارف فرغت من القراية والله عارف بس قريت غلط أنت اللي بتقراه غلط ما يعتقدش وما ينقلش للناس وما ينقلش للناس فبتبص تلاقيك محتاج مرحلة تفرز فيها تميز فيها وانا بنقرا ما مش حاطط بليل الحاطط بليل ممكن يحمل حيه في الحطب تلدغه وشاف انه بيسعى على الاولاد وبعرق الجبين بس هيحمل حيه هتلدغه نفس القضيه نفس القضية فأنت في بداية القراية والاطلاع والسماع كمان والسماع ما بتقدرش تفلس هو انا لما اقول لك اراده الثواب واراده العقاب هتقول لي حرام عليك ما انت ما انتش عارف حاجه يا اخويا ولذلك ببقى احيان كتيره بستغرب شيء البعض لسه ما عرفش الف باء الاسلام يقول لك انا بسمع هنا وبسمع هنا وميز تميز تميز يا اخويا باي قلب وباي علم ايه الضوابط اللي عندك انت عشان تميز يا اخويا ما انا هجيب لك بقول لك الكلمه واقول لك استوى استولى انا طبعا جايب لك كلمه واضحه بقيت انت سامعها عشرات المرات ان اللي بيقول استوى استولى ده ده مؤول اليد بمعنى القدرة ده مؤول سمعتها عشرة مرات فبقى انتبهت لكن عايز اقولها لك لأول مرة هتقول لي حرام عليك مش ممكن مش ممكن هقول لك غضب بمعنى إرادة العقاب هتقول لي حرام عليك قتل انت عايز تسقف لي ده انت لو جاز التسقيف هتسقف لي ان انا قلت لك معنى الكلمة وانا بكلمك غلط النقل غلط ولذلك بقول محتاجين ان احنا نرجع لاهل السنه والجماعه قضيه ماذا تقرا ولمن تقرا دي قضيه من الاهميه بمكان من الأهمية بمكان الرجوع للمنهج ده المنهج بوابة خير من أعظم نعم الله علينا ما أنت تشوف واحد زي ابن تيمية لما اتكلم في العقيدة كان بيومي المخالفين ثلاث سنين ثلاث سنين انه ياتوا بحرف واحد حرف واحد خلف فيه قرون الخيريه ممكن المسألة البسيطة اللي اتكلمنا فيها دي تقول لي الله طب وإيه دليلك أنت ما إيه اللي يمنع أن استوى بمعنى استولى ما ده عالم ما اللي أوله دول كانوا علماء أقول لك أنا أو حتى لو كانوا علماء أقول لك هات لي صحابي واحد صحابي واحد فسر استوى بمعنى استولى كمثال واحنا هندخل بقى في منطقة التحدي وانت فعلا بتقول كلام كبير انت كمان ايه اللي يمنع ما ده عالم كبير من السمع والبصر اللي قال استوى بمعنى استولى صح ده انت احرجتني وكأن لا ده انا بقى هتمادى هنوصل معاك لنهاية المطاف هقول لك العالم الكبير اخطأ اخطأ كل ما هنالك له اجر وثواب على اجتهاده وهقول لك لما انا افرس هقول لك هات لي صحابي بقى واحد سيب العالم الكبير ده والعالم الكبير ده سيب شيخ الاسلام ابن تيميه وسيب اللي اول قصاده هات لي صحابي واحد فسر استوى بمعنى استولى مش هتلاقي الصحابه ضابط مقاش مقياس ميزان دي عقيده ولذلك ليه دايما بنقول ان احنا نكون على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام وده اللي انت استفدت من النصوص إلا واحدة من كانت على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي الطائفة الناجية الظاهرة المنصورة دي عقيدة هات لي واحد بس من الصحابة فسر النزول بمعنى نزول الأمر ده كان في أخ كل ما افهمه القضيه الاقيه طالع لي على الموقع بعت لي رساله المسألة بقت مسألة حياته وحتى في اللي بيكتب فيه هي مسألة حديث النزول حديث النزول كل مرة أرد على الشبهات اللي جايبها على الموقع موقع وعلى الملأ فأرد عليه في النهاية بقيت أكتفي بقيت اكتفي ان اقول له ما هو يقول لي علماء قالوا علماء عملوا قلت له هات لي صحابي واحد بس فسر النزول بمعنى نزول الامر كان لازم احرجه لازم احرجه ولازم اوقفه هات لي واحد بس من الصحابه فسر النزول كل ما يتكلم في الموضوع ولاقيه باعت لي مقاله وفلان فسر النزول بمعنى نزول كذا اقول له هات لي صحابي واحد صحابي واحد فسر النزول بمعنى نزول الامر ما جتش خلاص تنتهي القضيه الحق قبلك والباطل لاجلك ولذلك دايما هنحتفظ بالعبارة الكتاب والسنة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة ما في دعوات على الساحة والأصول العشرة والأصول العشرين والأصول المية أصل يا إخوة كيف ماشي وحط أصول ردها للعهد الأول كل إنسان يؤخذ من قولي ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت المسألة مسألة الميزان ميزان حقيقي له كفتان هتوضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة قال الله تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون وطبعا ربنا هو الحكم العدل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون وطوائف وفرق زي المعتزلة أنكرت أن يكون ميزان حقيقي والخلاف كانت في خلاف في مناهج الاستنباط والاستدلال المعتزلة بيعتمدوا العقل بيقدموا العقل على النقل ولوسة موجودة في جامعات النهاردة وموجودة عند كتاب بينسبوا ان هم إسلاميين وكمل جملة الأشباه الشيخ الغزالي المعاصر الغزالي المعاصر عنده نزعة عقلانية جعلته يرد نصوص الشريعة خصوصا نصوص نصوص في في داعي للانبهار مفيش داعي لكل انسان ان يؤخذ من قوله ويترك الا رسول الله والمعتزله كفرقه مش انها ظهرت وماتت وانتهت واندثرت كلام قديم لا الخوارج فرق التكفير او الخوارج ما زالوا بينهجوا نفس النهج هيكفروا الكبيره هكفروا في الإباضية في عمان على سواحل ليبيا هنا ما زالوا موجودين كان عندنا ناس بتكفر بأي معصية أي معصية تقترفها يبقى أنت كافر كانوا موجودين فالطوائف موجود الشيعة اندثروا أبدا الصوفية اندثرت ما زالت موجودة المعتزلة اللي بيقدموا العقل ما زالوا موجودين ما زالوا موجودين أنا لسه وأنا جاي دلوقتي بتاع الجرايد أي أيوة والله بتاع الجرايد بيقول لي أنا هجيب تاكس وعايز أذبح أنا عارف اللي بيذبح ده في البيت وفي التاكس وغيره لدفع العين ولدفع الجن فقلت له والله يا اخويا لو كنت عايز بس انت دفع عين وجن ما يجوزش ده ما يجوز واحد عايز يتصدق دي الصدقه دي مساله واسعه مفيش اشكال في كل انواعها قبل ما تشتري التاكس وبعد ما تشتري التاكس ومش شرط ذبح ممكن تجيب كيلوات لحمه وتتصدق بيها قروش وتتصدق بيها مصر على الذبح مصر على الذبح وطبعا كلمته هو خايف ده معتقدات موجودة عند الناس وأثار الفرق ما زالت موجودة إن البعض ما بيتقربش لربنا وخصوصا في الصدقات إلا على جهة الخوف خايف يجراله خايف يجراله ولذلك هتصدق ما ده العبادة على جهة الخوف دي عبادة الحرورية على جهة الرجاء فقط دي عبادة المرجئة بالحب فقط دي زندقة فالحاصل ان عقائد الفرق ما زالت موجوده احنا كنا لسنوات مضت كنت لو قلت لواحد صلي يقول لك ربك رب قلوب طالما ما بزنيش وما بسرقش خلاص ايه ما بتزنيش وما بتسرقش يا اخوان هو انت حصلت الاسلام في الزنا والسرقه وكمان هيدعي بياض القلب طالما القلب ابيض ابيض ساقه وانت ما بتصليش ابيض ما تعرفش وبعدين ده انا حتى مش بقول لك تسيب ريحيتك ده انا بقول لك صلي يقول لك طالما القلب فعاشوا بعقيده المرجئه ان احنا امه محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا يعني كما قالت اليهود والنصارى من قبل لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى البعض بينكر لفظ الميزان كما ذكرنا وهل هتوضع الاجساد في الموازين ولا الاعمال ولا الاعمال وال وال والاجساد بكل ذلك وردت النصوص يعني ساقي ابن مسعود اعظم في الميزان من جبل احد من جبل احد شفتوا جبل احد دقة ساق ابن مسعود في الميزان اثقل من جبل احد اذا هيوزن هيوزن هيوزن فالاجساد ممكن توزن والاعمال والاجساد مع الاعمال المهم ان في ميزان وحقيقي لو سالتني عن كيفيته لما ترد النصوص بمساله بنتكلم بها لم ترد لا نتكلم في الكلام زي الرقيم وزي أصحاب الكهف الطول واللون والسن وصاحب ياسين الحرفة والطول والشكل والنسب طوي عنا فضنا طوي إيه الكيفية إيه كيفية أمارات الساعة إيه كيفية النخل الموجود في الجنة والله طوي عنا بنطويه وبنؤمن بانه نقل موجود اعناب موجودة كما ورد في نصوص الشريعة ونفس القضية كلها من مخرج واحد الرحمن على العرش استوى تقول الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة